السلام عليكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أولا مرحبا بكم و يا رب يتقبل منا ومنكم خطاكم وهذا التزاحم الطيب ويا رب يصبرنا على بعض وعودا حميدا وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يديم نعمته علينا اللهم آمين كنت عمال أفكر من كام يوم يعني من لازم أجي أكون محضر من هاجي أقول إيه فأول حاجة في التحضير هو أنت هتقول إيه إيه العنوان فحقيقة بجد كنت عمال أقول يعني ايه يعني بما ابدا بما ابدا بما ابدا بما ابدا وقعدت رايح جاي وبتاع والناس لو في حد هنا متابع فضفضه الاحد ولا حاجه ها في ناس طيب حلو اه يعني الناس بتبقى عارفه ان انا لما بتزنق مش بتزنق قوي يعني في الموضوع ده بس لما بتزنق اقوم رايح على ابن الجوزي صيد الخاطر اروح هناك اقعد بقى وساعات في لما كنا في أمان يعني في دروس قبل كده ممكن اتزنق اروح اقعد معاه شهرين ثلاثه يعني خلاص هما كل الدروس صيد الخطر لان هو حقيقه كتاب ذهبي وغير عادي وغير منطقي اصلا فروحت وجيت وقعدت ادور بما ابدا بما ابدا الى ان هديت حقيقه ان هذا هو الموضوع بما ابدا بما ابدا كتير بنسأل سؤال أبدأ إزاي أبدأ إزاي أبدأ إزاي وحقيقة مش بس بنسأل أو عامة الإخوة بتسأل أو عامة المنشغلين بهذا بالدعوة إلى الله عز وجل اللي بيسألوا في هذا الأمر لا أحيانا بتقابل ناس متأخر وتلاقي مشكلة ومشكلة كبيرة مش مشكلة صغيرة كبيرة وتكون المشكلة حقيقة في البداية وتضطر ان تضطر ان انت بقى يفضل ايه تطيب في خواطر ومعلش واصل ومش ومش اصل وفصل والكلام ده وانت مش قادر تصارح ليه لان هو البدايه كانت كده فخلاص هعمل ايه عارفين البرج لو بني اعوج احيانا بيكون بعض الاختيارات لو جماد ان احنا ما نعليهوش قوي عشان يفضل موجود يفضل دورين ثلاثه مثلا خلاص مش هيبقى برج ولا حاجه هيبقى دورين ثلاثه طب لو عليناه قوي كل ما يعلى يميل المشكله كانت فين في الاصل في الاساس عشان خاطر كده اللي الاساس بتاعه مش مظبوط صح من البدايه بيقابل مشكله كبيره وانا اسف ان انا اقول احيانا بيكون يعني دورك مع اللي قدامك ان انت تطيب خاطره بس يعني مش هتعرف تعمل اكتر من كده انا ماشي بقول كلام ساعات بيبقى دمه تقيل شويه بس انا انا دايما اقول ايه هو تقريبا الراجل بتاع كل حد له حظ من اسمه ده كان تقريبا كان بيفهم ف وانا اسمي اه محمد الغليظ فساعات برمي دبشه كده سنه يعني تستحمل خدها ويعني حطها ونكمل ساعات بيكون الحل ان انت تطيب خاطر اللي قدامك لان ما ينفعش ان انت تقول ان ده صح وما ينفعش تقول له انه غلط لانك عارف ان هو لو عرف ان ده غلط هيسيبك ويمشي وهيبقى كل حاجه غلط وكل حاجه مش فارقه فبتضطر ان انت تطيب خاطر اللي قدامك اه حلو حلو حلو من باب كده احسن من مفيش طبعا كده احسن من مفيش دي درجات كتير كتير كتير قوي وكتير بيكون السبب في البدايه عشان كده لما تلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس يعني ايه بني الاسلام على خمس يعني اشمعنى الالفاظ دي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لان هذا الاساس ان تم حقيقه واقيم حقيقه تعرف ان انت تبني عليه ما تمش حقيقه مش تم آه، اداؤه انشاؤه بجد بحقيقته بجد تعرف تبني عليه عشان كده كتير ودي شكوى اظن كلنا شفناها يقول لك لما اتكيت على نفسي في كذا الدنيا كلها باظت صح بعد الموضوع الفلاني وبعد ما اعرفش ايه وخدت الكيرف بتاعي وبدات اعمل واعمل بعد كده سبت كل حاجه طب ما انا عارف طب ليه ما هو بني الاسلام على خمسه اساس ده ما كانش ينفع تبني عليه كل ده عشان كده بقول لكم ايه ده يقول لي يعني احيانا بيكون غلط ان انت ترفع لا هي هي ما بتتقريش كده هي بتتقري ازاي احيانا بيكون غلط ان انت تبدا كده فما بدات بهذه البدايه اصبح الاساس ضعيف فلما بنى فوق هذا الاساس الضعيف لما جه في وقت معين يعلى قوي مال وقع ما عرفش يكمل ليه بسبب ضعف الاساس عشان كده السلف كانوا بيقولوا ايه من كانت بدايته محرقه كانت نهايته مشرقه الكلام ده ما كانش يعني ما كانش راجل من بتوع اليومين دول كده قال لك انا هكتب تويتايه تمام فانا عايز ه... هك... يعني جمله متقسمه اتنين اخرها اقه والتانيه اقه فقال لك من كانت بدايته محرقه حد عنده حاجه اخرها اقه يا جماعه افتح المح... المواقع بتاعه الراب ها... ها حاجه اخرها اقه قال لك اه مشرقه قال حلو من كانت بدايته محرقه كانت نهايته مشرقه لا ده ما كانش كوبليه في اغنيه ده حقيقه اللي بدايته محرقه نهايته هتكون مشرقه طب اللي بدايته آه يعني اه خافته كده اه واحده واحده بالراحه احنا مستعجلين ليه آه قدامنا شويه يعني ما- ما ت- ما تضايقوش نفسكم لسه كتير طب اللي نهاية اللي بدايته كده صعب ان هو تبقى نهايته زي النهايه مشرقه طيب هيكون يعني ايه وحش مش شرط على فكره بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ده في الدنيا وللآخرة ايه اكبر درجات واكبر تفضيلا التفاوت بقى في المنازل في الآخرة كبير اكبر من الدنيا يعني شوف الفرق بين ملك وعامل نظافة قد ايه ضخم جدا في الآخرة اكبر فرق بين واحد خريج مدرسة يعني ربنا يسهل تمام ومدرسة تاني اس ان اتش او ال دبليو سي يعني كده هي اي مدرسة فيها حروف English كتير دي بتبقى جامدة ولو عايزها تبقى حلوة قوي وخليها اخرها Heights تمام فهي كده ف- بص الفرق ده هيقول لك آه، احنا بنقعد- بندخل الفصل في 132 ألف طالب أصلا يعني يقول لك في طلاب بقالهم 10 سنين ما خرجوش من الفصل اصلا يعني هم مش عارفين يروحوا السنه اللي بعدها والتاني آه، باباه بيخش على الموبايل يقوم داخل على ال- آه، آه، الفصل يشوف درجه حراره الفصل كام اشوف يعني مش بيشوف ابنه بيذاكر ولا ايش درجه حراره الف... ده بجد درجه حراره الفصل ليه وانا جايب ابني منين من سعودي انت خايف عليه يبوظ اه والله يتح- يعني هو فعلا يعني انت ليه مش ما فهمتهاش بس ماشي طبعا التاني ما انظر كيف بقى يفضلنا بعضهم على بعض في الآخرة نفس الكلام بالمناسبة في الآخرة نفس الكلام والاتنين فين في الجنة ما ده اللي هيجن بقى عايزين نعمل أوصفها لك اه اه شكلنا قريب ممكن الجاي مهم ال ال ال ال ال- الفرق ده في الجنة ده في بين الب- المنزلة والمنزلة والاتنين من أهل الجنة يبقى ايه بقى اللي موجود يبقى ايه اللي موجود واضح فلما تيجي تبص لا بص على الاساس ففرصه دلوقتي واحنا بنتكلم اللي, اللي لسه عنده آه، رفاهيه هذه البدايات يعرف ي- يصلح ويكمل صح واللي تجاوز هذه المرحله قدامه حاجة من الاتنين إما أن يتواضع ولعله يسبق بهذا التواضع يا رب يعني ده هذا ما بلغت يعني هذا مبلغي وما أستطيع أكثر من ذلك ولعل أعمل إيه قدر الله ما شاء فعل وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا خلاص فلعل بالانكسار لله عز وجل والتواضع يسبق كتير أو يكون عنده الهمة والوقت اللي يصلح بيه أمر كان مفترض أن هو يبدأ فيه منذ فترة أطول بكتير جدا ولكن يحتاج جهد مضاعف ولعل إن فعل أحد هذا الأمر وكانت له همة يسبق الكثير بل هو من الأكابر إن فعل ذلك حقيقة يعني طيب حلو ممتاز بما أبدأ لو اتكلمنا بتفاصيل يعني هنمشي زي ما الشيخ بيقول هنمشي الفجر يعني ما وانا مش عايز امشيكم الفجر بصراحه يعني نعم هنمشي الظهر اه لا فهندي اشارات ندي اشارات فقط ونسال الله عز وجل ان يعلمنا ويفهمنا ويرزقنا العزم على العمل اللهم امين اول ما ينبغي لك أن تبدأ به سلامة الاعتقاد سلامة الاعتقاد العقائد هي بمنزلة المقاعد بالنسبة للشخص أنا أنا فاهم بصوا هقول لكم حاجة في في حاجات كده أهو أكلاشيهات انا بصوا يعني يعني انا على الله حكايتي يعني فهتكلم براحتي كده تمام في اكلاشيهات اول ما اجي اقول لك ايه آه ويجب ان تصلح كذا ولا بد سلامه الاعتقاد ايوه لابد سلامه الاعتقاد وهنعديها عادي ايه سلامه الاعتقاد اقسم بالله ما عارف بس لابد من سلامه الاعتقاد ابن القيم قال كده انت هتعدل على ابن القيم ابن مين انت طب هو ابن القيم انت ابن مين ما كل واحد يتكلم على قده تمام فقال لك سلام والشيخ المع... قال ده سلامة الاعتقاد وسلامة يبقى سلامة الاعتقاد دي حاجة مهمة مش مهم بقى هو ايه سلامة الاعتقاد وعلى فكرة وكتير بنقعد سنة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة اقسم بالله ما اعرف ايه سلامة الاعتقاد بس هي مهمة ابقوا هاتوها اه خدوني معاكم وانتوا بتعملوا سلامة الاعتقاد ولكن ايه سلامة الاعتقاد عشان خاطر بس نبقى فاهمين الاعتقاد ده عامل زي المجلس بتاعك العقائد أصول المشاهد عليها تبنى تمام يعني إيه الكلام ده العقيدة هي المكان اللي أنت قاعد فيه فأنا مثلا قاعد هنا فشايف من عندي كل ده تمام الشيخ شايف زي مش شايف زي لأنه قاعد في حتة تانية طب أنت شايف زيه ولا زيي ولا هنا ولا لأنك قاعد في حتة تالتة فكل واحد قاعد في حته شايف من المنظور اللي هو قاعد فيه واضح ببساطه شديده هي دي عقيده لما العقائد لما بنقول العقائد اصول المشاهد عليها تبنى يبقى انت لما تكون في اعتقاد سليم ده هيؤدي ان انت تتعامل مع الامور بطريقه قويمه لانك شايف صح خلينا نضرب مثال ببساطه جدا واحنا قلنا ان هي اشارات مش هنخش في تفاصيل يعني بجد بجد بجد دون مبالغه الكلمه بتاعت سلامه الاعتقاد دي لو اختصرت اه اختصار متوسط 10 دروس انا بتكلم بجد وكلنا هنقعد نتعلم يعني وهيبقى شيء مرهق مرهق جدا وده وينبغي ان احنا نعمل كده يعني ده مش من باب الفزلكه تمام لا ده هو ينبغي ان احنا كلنا نعمل كده السامع والمتكلم كلنا طيب يعني ايه يعني انا هل معتقد انه لا اله الا الله المفترض صح بشوف بسيطه ازاي كلمه هي سهله بس السؤال هل ده اعتقاد دي معلومة احنا قلناها دي معلومة هل دي اعتقاد يعني ايه اعتقاد يعني ايمان طب يعني ايه ايمان يعني في تصديق بالقلب تمام وقول باللسان وعمل بالاركان الثلاثة دول عملوا ايه اتربطوا ببعض كده عقدة لا تنفك اسمها اعتقاد او الايمان واضح فلما اجي اعمل كده اهو اما اجي اتعامل مع الله عز وجل لو انا شايف بدون ذكر اسماء خالص وهموت واذكر الاسم بس مش هينفع احد ال... كان بيتكلم وحد كبير ودي مصيبة بس ماشي كان بيتكلم حد بيسأل آه، عن ذنب معين لعل ممكن يعني يكون حد شاف الكلام ده فقال له ايه اه حرام يا سيدي بس من الصغائر يعني لو دخلت شوف صح اوعى تقول اسمه عشان بس الدكتور ما يزعلش المهم قال لك بس حرام يا سيدي حرام يا سيدي لا وايه و- وتحس ان ايه حرام يا سيدي طبعا انت الكلمه دي يعني ده هناك مصيبه بس يا سيدي هتعمل ايه لو دخلت اتوضيت وصليت ركعتين خلصت اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم الله ده ايه ده انه دين جديد يعني ايه حرام يعني ممنوع فالخطاب الشرعي بتاعت اكس انه ممنوع ما ينفعش الخطاب الشرعي بتاع الموضوع ده يكون بس يا سيدي لو عملتها تمام وتخش تصلي ركعتين ولا تتوضى ولا ما اعرفش ايه تروح لان الخطاب ده بيهون التحريم والمنع واصلا المنع المفترض ان هو هو يجي معاه ترهيب من الفعل مش تيسير للفعل واضح فببساطه شديده ده مش منهج اهل الس... ده مش منهج الانبياء في الدعوه يعني مش منهج النا- الانبياء في ده خلي بالكم فكره ان يكون في حد بيسهل المعصيه في خطابه الشرعي ده ضد ضد منهج الانبياء في الدعوه بالمناسبه مع الصغائر والكبائر يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد مع صحابه يقول لهم ما خلي بالك دي كبيره اوعى تعملها انما الصغيره دي ممكن تعملها عادي ما كانش بيقول كده بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر تحذير شديد جدا من الصغيره لدرجه ان العلماء نفسهم اختلفوا فيه هي ايه الفرق بين الصغيره والكبيره واختلفوا في حدها ده معناه ان الصغائر بعض الصغائر حصل فيه نوع من انواع المبالغه في التحريم لدرجه ان هي يظن بعض اهل العلم ان هي ممكن تدخل كمان وسط الكبائر وده حصل فعلا وعشان كده الاجتهاد في المساله خلافي وخلاف سائغ كمان واضح فلما نيجي نقول ان في حد بيخاطب بهذه الطريقه ليه هو بيعمل كده منهج فاسد و... و... ليه بيعمل كده هو شايف من الحته دي هو ممكن يقعد نص انا انا انا والله من مش يعني مفيش خصومه مع حد بشخصيه ولو درجه يعني كنت لا- يعني مش مش حتى مش فارق معايا الاسم يعني بس انا بتكلم من باب ضرب المثال هو شايف ان هو ممكن يقعد بجد يتكلم عن نفسه في الدرس ربع ساعه تلت ساعه قد ايه هو من اولياء ده بجد والله قد قد ايه هو من الاولياء انت بقى تقعد انت مضطر ان انت ت- يعني الجو بتاع بدأ الله الله الله الله هتقول كده ما هو ده جو الجو الدروشه لا ما هو مش كده يعني هي هي- هو مش ده الصح مش ده المفروض طيب برضه هرجع ليه ده موجود لان هو قاعد في الحته دي قاعد في حته شيء مخلياه انا لو قاعد هنا اهو وشايفك كده اهو مش الموضوع ده حاجز بيني وبين شايف حته وحته لا فالحته اللي لا دي ممكن تبقى ايه ممكن تبقى الجانب الترهيبي في الاسلام فمش شايف الا الجانب الترغيبي فالاخوه بقى تفضل تقول ايه الشيخ ال cutie الشيخ ال cutie والشيخ ال cutie. هو ده جنين برضه جه من اصل اعتقاده من الحته اللي هو قاعد فيها هو مش شايف مش شايف الحته دي بالمناسبه وممكن الموضوع ده يجي بطريقه عمليه يعني هو بيتعلم كده يروح لحد يعلمه كده وممكن يبقى بطريقه سلوكيه يعني هو يشرب ده لوحده يعني ايه يعني هو ذات نفسه سلوكياته وتربيته وتصرفاته في الحياة بتدعوه للتنازل عادي وللمبالغة في الذنوب عادي وبناء عليه هو بيضعف اعتقاده وبيودي نفسه بسلوكياته لحتة معينة يلاقي نفسه في الآخر عشان يقدر يعيش مستريح يا إما يهمل الدين مثلا يا إما يقرر إن الدين إيه ترغيب بس ما فيهوش ترهيب عشان يعرف يعيش كويس فيشوف حتة غلط فوصل لاعتقاد غير سليم يا اما بباب معرفي يا اما بباب سلوكي بالمناسبه وده الناحيه الثانيه عند المتشدد برضه ما هو في ناس انت يعني في لسه يعني مهم في حاجات انت تبص عليها لا ده تشدد والله العظيم تشدد وتشدد قوي والراجل منزل الكلام و... ومقتنع قناعة شديدة انه كده بينافح عن الدين يا حبيبي لا انا مرة لاحد الناس يعني شفت post معين انا انا انا اقول فاكر ان انا قلت الكلمة دي ال post ده ما يخرجش بره المحافظة اللي هو منها يعني ده توجيه ديني له علاقة بالقرية اللي انت عايش فيها انما لو ناس في مدينة مثلا مستحيل يفهموا الكلام ده ليه لان ده حكم انت عممته مبني على شيء عرفي والعرف ده مش موجود في المدن ده كان اصلا موجود عندك في القريه اللي انت فيها طب انت بتعممه ليه فبقى في حاجه اسمها حرام كبيره قوي المفترض ان احنا كلنا بقى ناخد بالنا منها عشان خاطر هم عندهم الاعراف دي طب تخيل بقى الفرق بين اعرافنا واعراف ناس مثلا في الخليج او اعراف مثلا ناس في مصر وناس في المغرب او اعراف ناس في مصر وناس مثلا في نيوزيلندا فانا لازم ابقى مدرك ده وفاهم ايه الفرق بين الشرع اللي هو دين اللي هو ما ينفعش واحد يقول لي اصل احنا عندنا اعراف فما ينفعش اقول له لا اعرف على نفسك بره مفيش الكلام ده يا اما حاجه لها علاقه بالاعراف فاجي اقول له لا والله ده هنا الوضع بيبقى كذا انما هناك الوضع بيبقى مختلف ليه لان الموضوع مبني على العرف فجاء الحكم مبني على العرف انما لو اصلا العرف مخالف للشريعه في اي حته هتبقى حرام طب دي جت منين جت من سلامة الاعتقاد جت من سلامة الاعتقاد مش كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل قال أو سأله جبريل قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره ده محتاج ان انا افصل فيه في نفسي واتعلم من هو الله بجد من هو الله يعني هل هو يرى جل في علاه يرى يسمع يسمع يرى ويسمع حق ربنا وانا قاعد لوحدي شباب وقاعد في ومسكت التليفون و... وقاعد و... وفتحت اقسمت عليك بالله في هذه اللحظة يرى ويسمع هذا اعتقادك اللي انت مسيطر عليك ان استطعت ان تفعلها كيف يعني لو واحد يعمل حاجة حرام يستحي أن يفعلها أمام طفل فاهتز الستار ودخل الطفل التليفونات هتطير والدنيا هتطير وكل يا حبيبي ايه ايه في ايه ولكن هذا الامر يفعل امام الله عز وجل عادي سؤال الطفل يرى نعم طب انا خايف منه يقدر يأذيني اطلاقا بس هو يرى ويسمع وانا لا احب ان افضح امام الطفل طب وامام الله عز وجل لا كانت ضعيفه قوي طب ايه اللي تبقى منها المعلومه عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ما يعرفش ايمانه هيقع ايمانه هيقع في لحظه زي دي مش هيعرف يكمل المعصيه فلما يكون في سلامه في الاعتقاد سلامه في الايمان ويكون الانسان بيتعامل مع الله ان هو الله بجد يعني ساعات كان الناس توتر معلش احنا بنطول في النقطة شوية بس هي ايه الله انا محتاج ان انا اقعد شوية كده مع نفسي حتى اقعد اقول هو ايه الله من هو الله الله عز وجل الله خالق اله يعبد فانا بعامله ازاي وانا مضطر لهذه المعاملة فسلامة الاعتقاد سلامة الاعتقاد الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا طب ما هم آمنوا لا آمنوا أكتر لازم يكون الإيمان سليم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله فده الأمر الأول أما الأمر الثاني فكمال الانقياد والإشارة بتاعت هذا الأمر ظاهرة في قول الله عز وجل آمن الرسول احنا بدأنا بأول حاجة سلامة الاعتقاد الاعتقاد اللي هو الإيمان بالمناسبة قضايا الإيمان هي قضايا الاعتقاد أو الأصول يعني تاني حاجة الانقياد أو كمال الانقياد بالمناسبة والكمال لله وحده بس في الآخر أنا بتكلم في إيه إن ده أمر يسعى له ولو لم تدركه لكن تفضل تسعى له إن أنت تبقى دائما منقاد الله عز وجل يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله, آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا ها وأطعنا دي لازم تكون موجودة ولو كانت دي موجوده ما كانش هيبقى عندنا مشكله بقى هو فلان ملتزم ولا مش ملتزم مفيش حاجه اسمها ملتزم ولا مش ملتزم ما هو مفترض ان هو ايه ملتزم اللي يبقى ليه مش ملتزم مفيش حاجه اسمها اصلا ملتزم ومش ملتزم ما هو لو كان واحد مش ملتزم يعني ايه مش ملتزم يعني إيه ملتزم اصلا يعني منقاد طب واحد مش ملتزم يعني مش منقاد طب انا اسف امال مش منقاد لله اعذر المنقاد لمين للناس ممكن لنفسه وارد لافكار تانية افكار برضو وارد برضو يعني هو في الاخر هيبقى منقاد لحاجات تانية او حاجة تانية او حاجات ايا كان هيوزع نفسه يعني هو في الاخر لازم ينقاد لشيء يتبع شيء فده الواقع بتاعه وبتاع اي بني ادم بالمناسبة طب هو لو اتبع ربنا سبحانه وتعالى هيبقى متبع طب لو ما اتبعش ربنا سبحانه وتعالى مش هي... مش هيبقى متبع يقول لك انا حر انت مش حر هتتبع حاجه تانية نفسك بس الناس كم مره الواحد بيعمل حاجه مش عاجباه هو هو شخصيا مش مقتنع بيها بس عشان خاطر الناس بيحصل ولا ما بيحصلش طب ما دام بتحصل طب ما اعملها مع ربنا سبحانه وتعالى ما, يبت... ما دام هتحصل على الاقل يكون في ثواب ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون لأن هم بيعملوه في حتة تانية فخلاص تبقى خلصانة كده إنما لما يجي الواحد يبقى ما عندوش دي ما عندوش الانقياد ولا يسعى له دي مشكلة كبيرة دي مشكلة كبيرة عشان كده احنا عندنا نماذج في الانقياد عامة عندنا ثلاث نماذج النموذج الأول نموذج الملائكة مفيش بقى قياد تام كامل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ها خلصانة فسجدوا الموضوع انتهى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون موضوع منتهي مفيش مجال إن هو في الآخر ما يطلعش ربنا سبحانه وتعالى وعندنا نموذج المتمرد تماما إبليس قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ها إلا إبليس أبى بالمناسبة إبليس كافر ولا مش كافر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين على الماشي كده بس عشان خاطر إبليس كافر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إبليس إيه كافر اوعى تكون مش حق... لا هنوصل لها اوعى تكفر ابليس عيب ما ينفعش تكفيري لا ده ابليس لا هسال سؤال ابليس كافر طب ابليس كان مؤمن بالله بس اسف اسف ابليس كان مصدق في وجود ربنا مصدق في وجود ربنا فيها خلاف دي طب ابليس كان مصدق بان الكتب دي كلام ربنا طب ابليس كان مصدق بنبوة الانبياء ابليس كان كافر دي نقطة بس كده حبينا ان احنا نثيرها مش اكتر ليه عشان ابقى عارف ان في ابواب تانية ممكن توديني في حتة انا مش عايزها هو ليه كفر ابليس لانه ابى ابى يجي تقولي ايه ده يعني اللي بيعمل معصية بيبقى كافر لا طبعا ده الخوارج اللي بيقولوا كده انما لما واحد يعمل معصية وهو معترف ان هو مخطئ وغلطان ده مذنب عاصي صح مهما كانت المعصية دي لو كان بيعمل كبيرة كل خمس دقايق إنما لو كان أبى لو كان أبى اللي هو المستحيل عشان خاطر كده بنقول للشباب كتير بص لو في ذنب احنا وصلنا للمرحلة دي والله لو في ذنب قررت تعمله قررت خلاص تمام ما تقولش عليه حلال عشان خاطر تعمله اعمله هو حرام عادي بلاش كلمة آه أي عبادة بقى إيه مش مقتنعة مش مقتنعة معلش هو رمضان صيامه فرض ليه هم؟ انا مش مقتنع ليه اقنعني هتقول لي ايه ايوه ايه ايه اللي يقنعني ان رمضان فرض ورود النص النص بيقول ان رمضان فرض وان احنا لازم نصوم وان الصيام من هنا لهنا شكرا صح يبقى لما يجي النص هيبقى خلاص الموضوع انتهى الخمره حرام اه انا مش مقتنع لا في ورود النص اهو مقتنع اه طيب العباده الفلانيه فرض او العباده الفلانيه عباده اصلا او او او او لما تيجي تقول انا مش مقتنع اقنعك ازاي يعني مش في نص اه ايه الح... لا يعني اصل انا كده ممكن اقول لك طب انت مؤمن بال... آه، مؤمن ان ص- آه، رمضان فرض تقول لي اه اقول لك فرق لي بين الاثنين يعني باب المنطق بس هي بتبقى من الاخر كده اهو احنا شبابنا ج- جميل يعني هو هو مش قصده اقنعني ولا حاجه هو قصده فكك مني بس هي طلعت منه اقنعني هو اتلخبط فهو عايز يقول لك ايه فكك مني بقى يعني هو عارف هو بيقول ايه وبتاع، ب- بس انا ايه فيقول لك اقنعني فانا اقنعه يفضل هو قايل له ورود النص يقول لي ايه ما نشغلش مخنا بقى يا ابني انت هو انت متآمر عليا آه يا عم خلاص عايز تعمل حاجه انا عايز اعمل حاجه حرام هروح اعملها وانا عارف ان هي حرام اولا هبقى معترف بغلطتي فده هيكون اقرب للتوبه ثانيا مش هستحل حاجه حرام طب ابليس ابليس عمل ايه الا ابليس ابى قال لك لا وعلى فكره وكان عنده منطق يعني ابليس ما قال لك لا انا مش هسجد النهارده النهارده التلات انا ما بسجدش يوم الت- يعني هو ما قالش كده اطلاقا لا وقال لك إيه؟ قال تعالى قال لابليس قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين قال ايه انا خير منه يعني الراجل كان عنده منطق والله انا احسن منه يبقى المنطق بيقول ان انا ايه يعني هو اللي يسجد لي انا مش انا اسجد لي أو على الاقل لا انا اسجد له ولا هو يسجد لي كيت تمام انما يبقى في الاخر انا اسجد له ليه ده انا احسن منه فاحيانا بيجي في عقلك منطق معين عشان خاطر توصل ان لا اهي لا دي ابدي كارثه ومصيبه ده نموذج في نموذج تاني بقى اللي هو نموذج ايه نموذج المؤمن قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا بس وأولئك هم المفلحون دول ما فيش حاجة تانية سمعنا وأطعنا طيب هيفضل طول الخط نعم طول الخط من باب الاعتقادي الانقياد التام العام إنما في السلوك بقى هيغلط قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وربنا سبحانه وتعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يبقى أنت عندك مشكلة في إيه؟ إن أحيانا ممكن تضعف وتفضل مؤمن وربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون فهو مؤمن ويحتاج إلى التوبة لأنه هو أخطأ لعلكم تفلحون أي ستفلحون بذلك هذا هو طريق الفلاح فما فيش حد معصوم بس ما تقرش في ذنبك بذنبك في حياتك لا تفعل ذلك وده اللي حصل أو ده الفرق اللي كان بين سيدنا آدم وبين إبليس أول ما ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا آدم قال له- قال ربنا ظلمنا أنفسنا آه، إحنا غلطانين على طول لذلك المؤمن لا يبالغ في الذنوب أبدا حتى وإن أخطأ لا يبالغ في الذنوب ابن الجوزي رحمه الله والكلام جميل قوي راهولكم بنصه كده لأنه مش طبيعي بيقول لك إيه قال ابن الجوزي رحمه الله قولوا رحمه الله ده ندعي له ده ده- ده ده خدمنا كتير يقول ابن الجوزي رحمه الله المؤمن لا يبالغ في الذنوب المؤمن اللي بجد لا يبالغ في الذنوب يغلط بس ما يسرحش ما تروحش منه بعيد وإنما يقوى الهوى الهوى بتاعه يقوى عليه يشتد عليه وتتوقد نيران الشهوة ما هو بني آدم برضه فيتحدر يقع في الشيء اللي بيتحدر يعني بيقع يتدحرج أول ما الشهوة تغلب وتتوقد والنيران وبتاع أي يوم واقع بس حتى وهو بيقع يقول لك إيه وله مراد لا يعزم المؤمن على المواقعة على مواقعته يعني هو ذات نفسه ما كانش عايز يعمل كده في واد مخطوف جوه تقريبا أو ده بيتعذب اعترف قول مين اللي بعتك دخلهم جرد الميه بتاع الشيء. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يعترف ال ال ال صلى الله عليه وسلم المؤمن حتى مع وقوعه في الذنب هو مش عايز يرجع تاني عشان كده كتير تلاقي نفسك ضعفت وانت بتضعف وانت تباشر المعصيه تشعر بالضيق انك فعلت المعصيه وتعزم وانت في المعصيه الا تعود الى المعصيه هو من رغم انه بيغلط ويبقى متضايق ومخنوق ومش طايق يقول وله مراد لا يعزم المؤمن على مواقعته ولا على العود بعد فراغه ولو خلصته مش هعمل كده تاني انا اصلا و و وما ان يفرغ منه الا يبقى مش طايق انا ايه اللي خلاني اعمل كده قال ولا يستقصي في الانتقام يعني لو كان في مشكله بينه وبين بين حد ما ينتقمش انتقام شديد ولا يستقصي في الانتقام ان غضب وينوي التوبه قبل الزلل مش في الزلل بس ده حتى قبل الزلل يقول وتأمل إخوة يوسف عليهم السلام فإنهم عزموا على التوبة قبل إبعاد يوسف هم ذات نفسهم فقالوا اقتلوا يوسف ثم زاد ذلك تعظيما فقالوا أو اطرحوه أرضا اقتلوا يوسف طب نطرحه أرضا يعني هو مش قادر لا يريد أن يبالغ ثم عزموا على الإنابة فقالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين هو عايز يبقى عايز يبقى كويس وإن ضعف فلما خرجوا به إلى الصحراء هموا بقتله بمقتضى ما في القلوب من الحسد ما مش طايقين فقال كبيرهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب ولم يرد أن يموت بل ليلتقطه بعض السيارة فأجابوه إلى ذلك اقتلوا اطرحوا تمام بعد كده ايه طب خلاص حطوه في الجوب ماشي يمكن حد يجي ياخده خلاص فضل ينزل ينزل ينزل ينزل مش قادر يقول والسبب في هذا في هذه الأحوال اسمع بقى الكلام الذهبي والسبب في هذه الأحوال أن الإيمان على حسب قوته فتارة الإيمان يقوى فيك رغم أن الشهوة حصل لها إيه اشتعلت والإيمان ضعف بس لسه موجود منه حتة فيعمل إيه شوية اللي موجودين دول يقول وسبب في هذه الأحوال أن الإيمان على حسب قوته فتارة يردها عن الهم عن الهم للمعصية من هم بمعصية تمام فيبقى عايز يعمل يجي الإيمان يقول له لا يا عم يا عم بتكسف على دمك ربنا يراك تحترم نفسك بقى بس خلاص ويعدي الموضوع انتهي يا عم ده انت لسه تايب من نفس الذنب يا بني ادم من اسبوع خلي عندك دم بس خلاص وهو قاعد كده يسمع الله اكبر الله اكبر ممتاز الصلاه جت وتهز قلبه قال لك انا هقوم اتصلي وركعتين جال واحد صاحبه يا عم انت فين لما تيجي نروح الجيم شفتك اخر مرة زايد شوية بتاع 230 كيلو ايه انت بتاكل ايه يا خنزير محدش يتخن كده برضه تمام تيجي تنزل يقول لك اه ده ربنا بعتهولي ويفهم الرسالة وينزل يروح الجيم ويدفع الاشتراك كامل سنة وما يروحش تاني مفيش فايدة شوف جبناه الدرس وعملنا معاه واجب وبرضه ما عمل نفس الموضوع ف يجي اله... الايمان يمنعه وينقذه من ده بفضل الله عز وجل يقول وتارة يضعف فيردها عن العزم يعني ياخد خطوات ويبدأ وهيعمل ها هيعمل اهو لا يا عم لا لا لا لا, لا مش هعملها رغم انه خد خطوات بس لا يقول له وتارة عن بعض الفعل يبدأ حقيقة في الفعل وبعد ما يبدأ شوية يقول أنا مش مكمل طب ليه مش م... ما... ولو الموضوع جماعي مثلا هو بي الموضوع ده فيه اشتراك مع الناس يتحجج بقى بحاجة أصل أنا متضايق أصلا أصل أنا ما ينفعش أصل أنت تستاهلي حد أحسن مني وبتاع يعني عارفين أنتوا اللقطة دي؟ أه تستاهلي حد أحسن مني بكتير يلا مش من هنا بقى مش أحسن هي ف عن بعض الفعل يقول فإذا غلبت الغفلة خالص وواقع الذنب والذنب له زحليقه تك خلاص إزاي؟ واحيانا بيبقى في غضب واستعلاء مثلا فيبقى الانسان غضبان ففي غضبه يريد ان يستعلي على فلان الفلان فيبدا يستعلي ويستعلي ويظلم والغضب هو اللي يسوقه حسب الشهوه ما هو مش كل شهوه في شهوات مختلفه منها الغضب والتكبر فيفضل يستعلي وخلاص مش عارف يوقف نفسه يقول فإذا غلبت الغفلة وواقع الذنب بعد ما يخلص فترى الطبع فترى الطبع فنهض الإيمان للعمل تاني اللي هو أنت كنت أنت عملت إيه بقى وقعتنا في الغلط وظلمت نفسك وظلمت الناس وقلت كذا وعلقت المعرفش مين وخلصت إيه يا عم بقى إيه كل ده نهض الإيمان للعمل فينغص بالندم أضع... فينغص بالندم أضعاف ما التذ يبقى لسه قايم من معصية وبيقول أنا عايز أضرب نفسي بال املي بقى الفراغات إن أنا عملت كده أنا إيه اللي خلاني أعمل كده وكل مرة يحصل نفس الموضوع هو أنا غبي هو أنا أنا بعمل كده ليه أنا بعمل كده ليه ويخش ويعيط ويتوضى ويصلي ركعتين فالإيمان بيعمل كده يجعلك مستقيم يجعلك مستقيم فإن لم تستقم وحبيت والهوى حب يخليك تنحرف يردك بسرعة وكل شوية إيه شوية في شوية في شوية في شوية يحاول يردك يحاول يردك يحاول يقربك حتى لو ما قدرش عليه خالص من كرم ربنا بفطور الطبع الإيمان ينهض ويرجعك تاني فالأصل يكون في انقياد انقياد ما ينفعش أجي أقول لك أنت يلا بينا ننزل نصلي تقول لي أصل أنا ما بصليش وأنا مش بسألك أنت هتاكل قلقاس النهاردة ولا لأ لك لا والله بقى أه شكرا والله لا والله قال معقول يعني طب نقيم لك يعني يعني انت مش مسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله خلاص يبقى بتصلي مفيش حاجه اسمها ما بصليش يقول لك في مصيبه معيضنيه قدامك يا ابني احترم نفسك غض بصرك يا عم غض بصرك ايه ايوه غض بقى. ايه اللي انت ما تقوليش ما تعملش كده قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ما تقوليش ما ما غض بصرك ايه ده امر ربنا وبتاعنا انت بتهرج ما انتوا بتمسكوا في الحاجات البسيطه دي يعني الحاجات البسيطه دي بتدخل ناس النار كمان ما دام هي بسيطه قوي وانت عنتره بن شداد خلاص طلع سيفك وغض بصرك انت انت يعني انت خانقنا ليه انت عامل كده ليه وكل واحد بقى له هوى في هذا الامر يعني ممكن يقول لك لا قيام الليل الصلاه في المسجد غض البصر اخبار عمتك ايه لم اطعمها من خمس سنين لا يا راجل اصل هي شتمت والد الله يرحمه ده كمان الله يرحمه يعني ما هو كل واحد عايز ينفد من حاجة بيدور له على صرفة وينفد إنما المنقاد ما بيعملش حاجات إبليس دي أنا منقاد أنا مسلم أنا مسلم طيب تالت حاجة ونختم بيها ما لسه الظهر ما جاش مش عايز أطول عليكم والله ما انا عارف والله ده انا ده انا لسه قدامي كتير بس آه... تالت حاجه ونختم بيها او ماشي هنشوف صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم اصل الناس دي هتمشي من هنا النص سوا يعني لو يعني فاهم درجه الحراره بدات اه, آه. انتوا هتدخلونا النار في الدرس دي تجربه يعني ده تريننج ربنا يعافينا ربنا يعافينا احنا جايين عشان ما ندخلش دار جهنم ربنا يا رب يعافينا يا رب ويجعلنا من أهل الجنة يا رب اللهم آمين صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يبقى أول حاجة إيه سلامة الإيمان والاعتقاد اثنين كمال إيه الانقياد بالمناسبة تيجي تقول إيه الكمال مش هيحصل أقول لك طلب الكمال هيحصل وإن لم يدرك بس أنا على الطريق ده رقم اثنين رقم ثلاثة الإخلاص الإخلاص أحد أعظم المشاكل احد اعظم المشاكل اللي بتخليني ما اعرفش ابني تدين صحيح واسلام قويم ان انا اكون مخلط الاخلاص يا جماعه ببساطه شديده الا تكون حركاتك وسكناتك الا لله عز وجل بس أحد التعريفات الجميلة بيقول لك عمى القلب عما سوى الرب بس أنك لا تفعل إلا لله ولا تترك إلا لله بس ده, ده, ده تمام وكمال الإخلاص حقيقة حقيقة واضح؟ طيب حلو كويس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أنت مأمور أن تكون مخلصا لله عز وجل طيب مخلص في إيه؟ في كل حاجة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين في كل حاجة طب العبادات طبعا لا تكون إلى الله عز وجل طب لو العبادة بقت لغير الله عز وجل تصبح من أشرف العبادات إلى أحط المعاصي والمخالفات طب لا مش عبادة شيء مباح ممكن تعمله لنفسك لا لله آه ينفع تاخد سيئات ولا حسنات على حسب لو عملت هذا العمل المباح لنفسك أردت منه غرضا يخالف الشرع هتاخد سيئات رغم ان اللي عملته مباح رغم ان اللي عملته مباح واحد نازل وعامل بقى متشيك وظابط الكلام وكل حاجه حرام بس نازل عشان خاطر في المكان الفلاني الفلاني فعايز يكون ملفت للنظر للبنات الاصل العمل حلال ولا حرام حلال ما فيهوش مشكله الغرض خلاه ايه خلاه محرم ببساطه شديده طب نازل عشان خاطر هو نفسه يبقى شكله حلو ولطيف وجميل ومفيش مشكله خالص ياخد حسنات ولا سيئات ولا ما ياخدش حاجه ما ياخدش حاجه امتى ياخد حاجه لو كانت لله لو كانت لله بس لو لله ياخد حسنات طب لغير الله عز وجل لنفسه مش هياخد حاجه الا لو كانت الغرض غير شرعي ساعتها هياخد حاجه بس هياخد فوق دماغه واضح طيب الإنسان المفترض أن وجهته تكون فين لربنا سبحانه وتعالى بس طب إيه الوجهات التانية إحنا قلنا من شوية ثلاث وجهات كمان لو فاكرين صح ولا ده كان قبل الدرس ممكن الإنسان يكون كان قبل تمام مهم ممكن الإنسان يكون متوجه لمن للناس يريد الناس يريد الناس فقط يفعل للناس يترك للناس وممكن يكون يريد يفعل الأشياء لنفسه وممكن لأفكاره وممكن لله ادي أربع توجهات كل ما الإنسان نزع إراداته كي تكون لله عز وجل كلما كان أشد وأقرب إخلاصا إلى أن يتم هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بس, بس ده المطلوب مني لا يبقى هواية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ولا الناس ولا الناس طيب الإخلاص عامة في حاجتين مهمين جدا في النية لازم نبقى عارفينها ثلاثة معلش رقم واحد النية العامة رقم اتنين النية الخاصة رقم ثلاثة النية أصلاً طيب ايه هي النية العامة؟ النية العامة هو التوجه العام للشخص في الحياة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، بالمناسبة يعني ايه؟ يعني انما تنشأ الاعمال او احد اوجه تفسير الحديث انما تنشأ الاعمال من النيات. فانت بتمشي تلاقي طوبة على الارض. ما الذي يدعوك الى ان انت تميط الاذى عن الطريق؟ النية. طب يعني بتعقد النية فتعمل ولا النية هي اللي بتدعوك النية هي اللي بتدعوك ممكن تع... تستصحب النية أنا هقول كلام أرجو إن هو إيه يتركز فيه ممكن تستصحب النية انما اللي دعاك للفعل النيه تاني اللي دعاني للفعل اصلا النيه وبناء عليه ولو انا ماشي في الشارع وواحد كسر عليا فلما كسر عليا اعمل ايه لا يعني انزل بقى ويا كذا يا كذا يا ما اعرفش ما انتوا ما اعرفش ايه بتاع عارف انت كده مرة دايما اذكر الراجل ده بالخير والله مرة كنت ماشي فلقيت واحد ايه كسرت عليه كنت سرحان باين ولا كنت بعمل ايه كنت بحب بحب مراتي طبعا ف فكو- فسرحت كده وبتاع فكسرت عليه فلما كسرت عليه انا قافل بقى الازاز فسامعه انا عامل ميوت للفيلم هو كان تقريبا بيثني عليا بس بشده بحماس زائد يعني فقلت افتح كده اشوف يقول لي والحته اللي انا فتحت فيها يقول لي ودقنك دي طب يعني انا بسوق بدقني يعني هو انت يعني هو اي حاجه في اي حته لا ده انا دي اللي انت وبتكسر عليا ايه العلاقه طب اهذبها شويه عشان ما اكسرش عليك يعني لما احلقها هكون بسوق اكتر ايه علاقه ال- يعني هو اي ذنب وخلاص صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف زي ده ممكن واحد يعمل ايه ينزل يقوم جايبه يعني عامل للراجل ده اصلا سمبوسك يعني اصلا وممكن يسامحه وممكن يشتمه الى ان ينفس غضبه وممكن يشتمه لغايه ما يبقى شكله قدام الناس اللي معاه في العربيه انه على وممكن ومم... هو بقى هيعمل ايه هيعمل اللي هيبقى في الاخر بتوجهه ليه نيته هو لو نيته وما يعيش اليه وما سيطر على قلبه ان هو يعلو مش هيسيب اللي كسر عليه لحد ما يعلو يعلو بقى بطريقة انه خلاص خلاص مفيش مشكلة مش مهم روح بس بقى ركز بس عشان خاطر بالطريقة دي او بطريقة يا كذا يا كذا يا كذا يا ابن ك... بطريقة دي على حسب الموقف هو هيختار بس هو ف- اختار ده او اختار ده على اساس ايه النية الاستعلاء وممكن يكون لا والله هو نيته ربنا فيبقى قدامه حاجة من الاتنين يا اما العفو يا اما القصاص صح ما هي دي نيته هيختص منه تمام ينزل يقول له والله انت ك- ك- عملت لي العربيه بقد كذا بعد اذنك انت هتصلحها انت انت اللي غلطان كذا يا اما يقول له خلاص ربنا يا رب يسهل لك ركز بس بالله عليك وبتاع والحمد لله انها جت في- على قد كده فاللي دعا لي هذا الفعل النيه واللي دعا لي هذا الفعل النيه والنيه مش هتدعوك لفعل معين انما هتدعوك لتوجه معين ممكن يكون افضل اختيار حاجه معينه بس في الاخر هي دي النيه ممكن بقى تستصحب في الفعل المعين نية خاصة كما قال صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت إن أنت تستصحب نية معينة إن أنا رايح فأقول والله إيه سأفعل كذا من باب كذا وكذا وكذا وأذكر نفسي بالنوايا اللي أنا أصلا ناويها إنما هي نشأت من النية خلينا أقرأ لكم كلام للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول إيه وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها مقصودا بها وجه الله عز وجل والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده يبقى أنا عندي نية عامة بعيش فيها في الحياة كلها وهي التي تدعوني للفعل أصلا ونية خاصة مع كل حاجة بستصحبها في زيادة الحسنات وزيادة آم، استيعاب واستصحاب وإدراك إن اللي أنا بعمله دلوقتي ده عبادة طب دي حاجة تاني حاجة تالتة بقى و... وكفاية عليك وكده هي إيه النية؟ هي إيه النية؟ تعالوا نقرا كلام لابن الجوزي ل- لابو حامد الغزالي وانا س- تقديري الشخصي هو ف- لكثير من الناس كلام صادم تقديري الشخصي ان هو لكثير من الناس كلام صادم فارجو ان احنا نركز بجد في ايه يلا بينا بيقول لك ايه يقول ابو حامد الغزالي رحمه الله ركزوا مركزين مين مش مركز يا جماعه اطلع بره يلا مش
ركزوا يقول اعلم ان الجاهل والله العظيم هو اللي قال كلمه مش انا بس هو يعني ابو حامد الغزالي ساعات بيبقى يعني كده يقول اعلم ان الجاهل يسمع ما ذكرناه قبل ذلك يعني من الوصيه بتحسين النيه وتكثيرها مع قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فيقول في نفسه عند تدريسه أو تجارته أو أكله نويت أن أدرس لله وآكل لله عارف انت الناس ساعات ايه بالذات وقت الدروس والدورات وقت الحاجات يوزعوا نوايا كده فتلاقي واحد هو بيك يا اما يقولها يا اما بجد يعملها من غير صوت بس هو ب... وبيقرص على النيه بيقرط عليها عشان ما تهربش منه او ما تنفسها او حاجه زي كده اهو قوي ويفضل يعمل كده قوي ده ده بجد اللي بيحصل وعلى فكره وده اغلب الناس بتعمل كده فبيقول لك ايه يقول لك ويظن ذلك نيه وهيهات يبعد الامر عن ذلك تماما فذلك اسمع بقى حديث نفس وحديث لسان لو كان بيتكلم وفكر او انتقال من خاطر الى خاطر لا مؤاخذه خاطر تمام والنية بمعزل عن جميع ذلك نية ولا حاجة من دي ولا حاجة من دي لما تقعد تقول أنا ده لو قلت أو كان جوه ده مش نية إطلاقا ملهاش أي علاقة بالنية يقول والنية بمعزل عن جميع ذلك وإنما النية إيه بقى قال لك انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر لها أن فيه غرضها إما عاجلا وإما آجلا ايه النية؟ النية حاجة جوايا تخليني اتحرك ناحية فعل او ترك او لفظ او سكوت او شيء عشان ده فيه مصلحة او دفع مضرة يا دلوقتي يا في الاخرة ده هو النية ده هو النية مش حديث النفس هو النية مش حديث النفس هو النية يعني أنا لما أجيب 12 ركعة في اليوم أنا إيه اللي يخليني أعرف إن أنا نيتي تمام إن أنا لو جبت العشرة ونسيت آخر اتنين أتحسر على إيه لا على القصر فاهم أنت القصر ضاع القصر ضاع, ضاع القصر إن هو بيدور على المصلحة فعفى عارف الناس مع احترامي الشديد مع احترامي الشديد لما اجي اقول ايه ساعات في دروس بنتكلم في دروس مثلا بنتكلم عن العفو درس العفو ده من اكتر الدروس اللي انا يعني في في دروس فيها مشاكل تلاقي الناس بقى مستناك بره والناس بتبعت لك رسائل وبتاع على اساس ان انت يلا اعفو على اساس ان انا مسؤول مركز العفو الدولي يعني انا اللي انا اللي انا اللي باشر على العفويه وهي طالعه تمام فيقوم جاي بقى حد الاقي ناس وطبعا مش هنقول مين يعني بس ما انا عمري ما هسامحه ابدا انا مالي يعني انا مالي اصلا انا ممكن اسامح كل الناس الا عمري ما انا مالي انا يعني مش قصدي بس وساعات وانت بتتكلم في الدرس انت تحفز للعفو فبتقول ليه ممكن واحد ما يعفوش فيرى او يسمع اللي مش عايز يعفو انه في معالم من معالم النقص لان اكيد العفاء اكمل فتيجي على قلبه قوي بقى وازاي انا ابقى مش انا اه ازاي مش عايز اقول ازاي انا يعني ازاي وانت ما تعرفش انا ما كنتش جاي اعرف اصلا ده درس فانا بتكلم في معنى ما اعرفش مواقف الحياه كانت كانت فيها ايه لا شك ان الاسلم للقلب والاحب الى الرب العفو في الجمله يعني العفو طبعا بنص القرآن الكريم لا شك إنما لما تضعف النية يعني يضعف استشعار وإقبال القلب على أجر العفو ومصلحة العفو هيضعف العفو فلما أجي أتكلم عن العفو فيجي حد يقول إيه لا أنا مش هعفو ده مش سلوك هو عايز يعمله تمام وبيمنع نفسه عنه من شدة الألم لا ده في ضعف في النية وفي التوجه إلى الله عز وجل لذلك لم يقوى على أن فعل العفو بس قيس بقى ده على العفو والصدقة وقيام الليل والدعوة إلى الله عز وجل وتحمل الأذى والذكر وقراءة القرآن وحفظ القرآن وبر الوالدين واحترام الكبير والعطف على الصغير وإعطاء كل ذي حق حقه وصلة الأرحام كل حاجة كل هذه العبادات كلها كلما اشتد الإخلاص لله عز وجل كلما تيسرت لأن فيها المصلحة طب وكلما قل الإخلاص يعني إيه قل الإخلاص؟ يعني كلما قل الشعور بأن في مصلحة هحصلها أو مضرة هتعرض لها إيه اللي يحصل؟ كلما ضعفت عن عن هذه الأعمال مش قادر أعملها واضح؟ فيقول إيه؟ ثم يقول والميل إذ لم يكن لا يمكن اختراعه يعني هذا الميل لهذه المصالح لو مش موجودة وانت قمت عامل ايه هتجيبه ازاي يعني تعمل كده ايه انا جبته يعني مش هتجيب حاجه لو لم يكن لا يمكن اختراعه مش هتعرف تجيبه اختراعه ويقول والميل ان اذا لم يكن لا يمكن اختراعه واكتسابه بمجرد الاراده ويضرب لذلك مثالا بيقول لك ايه بل ذلك كقول الشبعان نويت ان اشتهي الطعام تخيل انت لسه قايم انا على اه كبسه وورق عنب و... وبمناسبه الجمع ده ارجو ان احنا ندعي للراجل اللي اخترع ورق عنب لان انا على المستوى الشخصي يعني حاسس ان هو راجل عمل عمل مفيد يخدم البشريه حقيقي يعني عمل مجهود نزل وجاب ورقه ولفها اكيد دي ما جاتش من اول ورقه فعشان يوصل لكده ويوصل للنتيجه دي حقيقي احنا لازم نحترمه يعني دي كانت بس حته في الهامش دي مهمه يعني ملهاش اي علاقه بالموضوع ف بعد ما اكل وملى بطنه فقرر ان هو يبقى ايه يبقى جعان جعان ايه يا حبيبي ده بالظبط كده رجل لا يرى المصلحة ولا يعتصر قلبه في طلب هذه الأجور ويقوم قايل ايه قصر في الجنة وعفو ربنا ودرجات العليا والغماش ده اسمه ايه حديث نفس زي ما قال ابو حامد الغزالي ده حديث نفس انت عمال تذكر ال ولع... ولعله نافع في احوال بس مش هي دي النيه النيه ان انت تبقى عايز ده مش ان انت تذكر ده النيه ان انت تبقى تطلب هذا حقيقه مش ان انت بتردده ده فرق كبير جدا يقول والميل اذا لم يكن لا يمكن اختراعه واكتسابه بمجرد الإرادة بل ذلك كقول الشبعان نويت أن أشتهي الطعام وأميل إليه أو قول الفارغ اللي قلبه ما بيحبش حد يعني نويت أن أعشق فلانا وأحبه وأعظمه بقلبي فذلك محال بل لا طريق إلى اكتساب صرف القلب إلى الشيء وميله وميله إليه وتوجيهه نحوه إلا باكتساب أسبابه ببساطة شديدة النية لا تصل إلى أن تحسنها إلا إذا حفرت لها مجراها ثم هي تأتي في هذا المجرى يعني في أسباب لتقوية النية مش النية واحد اتنين تلاتة أربعة النية إن فعلت واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة هذه الأمور تقوى النية فتأتي النية إن فعلت أسبابها زي ما تيجي انت بتبقى جعان ازاي لو امتنعت عن الطعام هتجوع صح طب هل تعرف تعمل حاجة تانية تخليك جعان ما هو لازم امتنع عن الاكل عشان اجوع يعني انا افرغ بطني فتطلب بس وكذلك النية كيف تعمل لله بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة شوية حاجات لو عملتها انت هتعرف تنوي اللي هي الانهونية العامة كده احنا قلنا كام حاجة ثلاث حاجات مش هنتكلم اكتر من كده والله كنت ناوي اكمل والله بس يعني طبعا كنت واهم في الاوقات يعني ثلاثة فهم ثلاثة ايه هم واحد سلامة الاعتقاد اثنين كمال الانقياد ثلاثة الإخلاص سلامة الاعتقاد احنا كلنا بندور على ايه تحت ايه اصلا تحت عنوان ايه بما أبدأ كيف أبدأ عشان تبقى بدايتي قويمة وأستطيع أن أنا أعلي هذا البنيان بني الإسلام على خمس رقم واحد لازم أكون قاعد في حتة كويسة شايف كويس ببقى أتعامل مع ربنا إنه ربنا بتعامل مع ربنا إنه ربنا إنه إله أن تؤمن بالله وبتعامل مع الملائكة إن هي مش معلومة أقسم بالله العظيم موجودين وبيتأذوا مما يتأذى منه بنو آدم وبيصطفوا عند الله عز وجل وبيستغفروا للتائب و و و و دول موجودين مخلوقات موجودة ونحب هذه الملائكة وعاملين لها حساب وبنتعلم منها وقد فعل ذلك جبريل وده حديث أصلا تؤمن بالله وملائكته وكتبه الكتاب ده اللي هو جواه ايه كلام ربنا كلام الاله يعني الاله معلش تاني الاله قال كده الاله اللي انا ايه بعبده قال كده مش كلام مقدس وخلاص في المطلق ده كلام اله اللي هو خلقني كتبه ايه رسل بهم جملة وبالنبي صلى الله عليه وسلم إن هو إنسان نعم ولكنه إيه رسول لا ينطق عن الهوى حبه دين طاعته طاعة لله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون دين الدخول الإسلام أصلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ورسله واليوم الآخر وإن فيهم قيامة وأقسم بالله هيحصل أقسم بالله هيحصل مش يوم في المطلق وقدر كل حاجة مكتوبة الخير والشر الاثنين ده لازم يكون سالم وخالص ومستحضر وتبني عليه الدين في حاجات كتير هتعرف مش هتعرف تعملها عشان خاطر اليوم الاخر فاكرين قول عمر بن الخطاب والله لولا يوم القيامه لرايتم غير الذي رايته اه ورب الكعبه انا بصوا ده عمر بن الخطاب ده كل يعني اقتله يا رسول الله يعني ها ها يعني تخيل بقى مفيش يوم القيامه كام حاجه انت بتعملها تقول لا والله مش هعملها اخاف تتردد عارفين الشاب اللي يخاف يعمل حاجه مش بتترد له ده اعتقاد لو دي بقى موجودة يقول لك أنا خاف أعمل كذا فربنا يكلمني عليه يوم القيامة دي إيه؟ عارفين دي أنه آية؟ ولمن ها؟ خاف مقام ربه جنتان أنا لما أعمل حسابي أقول لا والله أنا مش همد إيدي على كذا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ده اعتقاد دي مش كلمة في آية كده وتعدي ده اعتقاد أنا مش هعمل كذا عشان هيجي يوم يسألني عليها فما أجي مد إيدي أفتكر اليوم ده وأفتكر السؤال ده فما أشيل إيدي مش هينفع سلامة الاعتقاد وإيه؟ كمال الانقياد ما أنت عايز تبني إسلام كل ما أجي أقول لك بعد كده حاجة تقوم قايل إيه مش أنا يعني كل ما ربنا يجي يقول لك حاجة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك حاجة يقول له أنا والله آكل متغدي قبل ما أجي مش هينفع لازم تقول سمعنا وأطعنا قصرت غفرانك ربنا ببلاش لا وإليك المصير هتاخد الأجر كامل التالتة الإخلاص إنك تكون بتتحرك ليه في الخاص والعام فلما تيجي تبني التدين بتاعك مش هيجي حاجة تانية الناس تحبها تتعارض مع حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها وتقوم سايب بتاعة ربنا وتاخد بتاعة الناس لأنك مخلص أو تقدم هواك على ربنا سبحانه وتعالى فيبقى عندك إسلام مشوه ولو بلبنة واحدة بس ليه؟ لأنك مخلص فالإخلاص خلاك ما تبنيش إلا بنيان الإسلام بنفسك دول أول ثلاث خطوات سلامة الإيمان والاعتقاد كمال الانقياد والتسليم والإخلاص لله عز وجل يبقى الفاضل إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله مش متأكد إن شاء الله نستكمل اللقاء القادم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك